وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله هو الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل اللهم فيه لأحد غيرك شيئا أبدا آمين آمين آمين يا رب العالمين إخوتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حالكم مع الله قال بعضهم إذا أردت أن تعرف مالك عند الله فانظر ما لله عندك إنني أريد أن أطمئن عن أحوالكم مع الله ماذا لله عندك إنه سؤال حري أن يجد إجابة عند كل مسلم ومسلمة ماذا لله عندك وقفة مع آية آية اليوم هي قول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون يقولون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقفة اليوم وقفة هذه الحلقة مع أتعلمون الله بدينكم انتوا هتعرفوا ربنا انتوا ايه والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم كثير من الناس في زماننا للاسف الشديد ما يعرفوش ربنا كويس ولذلك تجد اللي ما يعرفش ربنا بيتعامل مع ربنا واحكام ربنا وشريعه ربنا وفرائض ربنا ونواهي ربنا زي ما بيتعامل مع الحكومه بيضحك عليهم وياكل من وراهم والقانون فيه ثغرات والمحامي الشاطر يلبس القضيه للمجني عليه ويبرئ المتهم في ناس بتفكر ان الوضع كده مع ربنا ان هو يقدر يلعب بالدين ويقدر يخدع الدين ويقدر ينكر على احكام الشريعه ويلف ويدور وناسي أن رب الكون واحد ماذا لله عندك يا عبد الله ماذا لله عندك هو ده السؤال هو ده الموضوع هي دي القضيه ربنا ما عندك ايه قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا يا عم الحاج انت ما بتصليش في الجامع ليه؟ يقول لك الحمد لله الواحد بيصلي احسن من ما فيش انت مش صايم اثنين وخميس ليه ايه يا عم ارحم بس احنا نصوم رمضان بطل السجاير اسكت ادي احنا احسن من اللي بيشربوا مخدرات ده انت تحمد ربنا ان احنا مكتفيين على كده البسي حجاب عدل ده احنا الحمد لله كده كويسين قوي ده احمد ربنا وهكذا يمنون عليك ان اسلموا انت يعني بتمن علينا انك بتصلي ولا بتصوم ولا انك لبست الحجاب ولا كانك انت بطلت شغلانه حرام بتمن على الله دي بتمن على الله احذروا هي دي قل اتعلمون الله بدينكم ان المعاني دي بتبقى جوه قلب الانسان حتى لو ما لهاش بلسانه وربنا شايف اللي جوه القلب مطلع على اللي جوه باطن الفكر سبحانه وتعالى فلذلك انت في خطر عظيم ابن القيم بيقول ان من أش- اخطر ما يبتلى به العباد طبعا العباد على ايام ابن القيم والسلف كان موضوع مختلف كان الناس قسمين علماء وزهاد العلماء اللي بيتعلموا العلم ويتعلموا الحديث ويعلموا الناس والزهاد دول العباد اللي هم منقطعين للعبادة قيام ليل وصيام وذكر وتلاوة قرآن وناسيين الدنيا واللي فيها يقول ان العباد دول بس احنا بنتكلم النهارده بقى على قدنا ان بقى النهارده برضه علماء ولا علماء ولا حاجه يا دوبك على قد دعاه قرا له كلمتين وبيقول لهم مفيش علماء زي الاولانيين ما حصلش ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طواف يعني زي حبايه فول تحت نخله قيس بقى حبايه الفول للنخله دي ايه عدسايه النخله رزايه النخله الشاهد ايه والعباد نفس الشيء برضه كان العباد يعني سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب في خده خطان اسودان من كثره البكاء عمرك شفت حد النهارده في خده زي ابن عباس مثل الشراك البالي من كثره البكاء عمرك شفت حد النهارده سرد الصيام 20 سنه زي طلحه بن عبيد الله عمرك شفت حد النهارده ختم القران في ركعه زي عثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين وانا بكلمك عن الصحابه ما رحناش بعيد عمرك لقيت حد بيستغفر 12000 مره كل يوم زي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه الموضوع بقى مختلف تماما والناس دول فين واحنا فين الشاهد ايه اللي انا بقوله بقى ان ابن القيم بيقول العباد الآفة اللي بتدخل عليهم ثلاث حاجات واحد أن يستكثر عمله اثنين أن يوجب على الله فرضا بعمله ثلاثة أن يستشعر الاستغناء عن عفو الله ومغفرته دي الآفات بتاعت إيه؟ يمنون عليك أن أسلموا الآفات اللي بتعترض هؤلاء إنه بيستكثر عمل يقول لك أنا كل سنة بروح عمرة في رمضان أنا حجيت مش عارف أنا عملت مش عارف كام عمرة أنا مش عارف كل شهر أنا ليا حاجات بطلعها عارفها انا ما فاتتنيش صلاه فجر بقالي مش عارف قد ايه انا بعمل انا استكثار العمل ممكن الكلام ده ما بيقولوش بلسانه عشان برضه ما نظلمش حد وعشان ما تقولش انا ما بقولش لكن يبقى الكلام ده واقر جوه الصدر واقع جوه القلب حاصل جوه الضمير والخاطر اثنين أن يوجب على الله حقا بهذا العمل تلاقيه مثلا لو ابتلي واحد ابتلي فيقول لي أنا عمري ما غلطت مش عارف البلاء ده ليه أنا مش معترض على ربنا بس أنا بسأل لا أنت معترض أنت بتقول أنا ابتليت منين وأنا ما غلطتش فكانك لما ما غلطتش بتوجب على الله انه ما يبتلكش انا ما غلطتش بتبتليني ليه هو ده هو ده الخطر اخطر ما يواجه العباد ان توجب على الله حقا بعملك يا ابني انت رحت ولا جيت حته عبد ولا حتى تنفع كده انك تبقى عبد ربنا بيقول سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما امره كلا لما يقضي ما امر انت ما قمتش بالاوامر ما ادتش الاوامر اللي بيفرض على ربنا حق ده عمله ده مش من حقك ما تفرضش على ربنا الثالثه ان يستشعر الاستغناء عن رحمه الله وعفو الله ومغفره الله تيجي تقول له ربنا يهديك ويتوب عليك يتوب عليا من ايه يهديني ليه شايفني مجنون آه. ربنا يعفو عنك يعفو عني انا عملت حاجه ربنا يغفر لك يغفر لي ايه آه. حتى لو ما قلتش بلسانك وجود هذه الثلاثة في قلبك تدمر الإيمان واحد استكثار العمل اثنين أن توجب على الله حقا بهذا العمل ثلاثة أن تستشعر الاستغناء عن فضل الله عن عفوه عن مغفرته عن ستره يمنون عليك ان اسلموا ارجع تاني قل اتعلمون الله بدينكم يعني انتوا هتعرفوا ربنا ان انتوا صالحين يعني تقول يا رب ده انا طول عمري بصلي انت هتقول لربنا الله يعلم ما في السماوات والارض والله بكل شيء عليم تقول يا رب ده انا ده انا عمري ما فوتت يوم رمضان ده انا يا رب عمري ما مشيت في الحرام ده انا يا رب عمري ما وكلتهم حاجه وحشه ده انا ب... انت بتقول له انت بتعرفه سبحانه وتعالى انت بت بتقول له جل جل, جل جلاله سبحانه وتعالى بتقول له بتقول له ايه هو اعلم بك منك هو يعلم ما انت عليه ويعلم ما كنت عليه ويعلم ما أنت فيه هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى جل جلاله قل أتعلمون الله بدينكم عشان كده مثل هذا الإنسان يبتليه الله الآية بتاعت سورة آل عمران لما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فين وليبتلي الله ما في صدوركم اثنين وليمحص ما في قلوبكم ابتلاء وتمحيص يعني ايه تبان لك دي في قول الله جل جلاله حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ليه وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هو مش ربنا يعلم اه قال لك علم الظهور بقى إقامة الحجة على العبد إن ربنا يبتلي العبد عشان العبد يظهر على حقيقته فيطلع اللي في قلبك ويطلع اللي في صدرك ويطلع اللي انت مخبيه ويطلع اللي انت كاتمه ويطلع يطلع اللي انت بتداري عليه ويطلع اللي انت عمال تزوقه تظهر الحقيقه قلت لكم القصه دي قبل كده ان الراجل كان اولاده بيموتوا وهم صغيرين وعاشر ولد كان كل ما اولاده يموتوا يا عم الحاج انت صابر الحمد لله راضي الحمد لله انا راضي لكن من جواه بيغلي لحد الواد الكبير ما ما مات راح بقى وقال الكلام الوحش كله ظهر على حقيقته كل اللي جواك هتبتلى عشان ربك يطلعه من جواك ليه علشان تظهر على حقيقتك عشان تبان ولما ربنا يجي يحاسبك على اللي جواك تقول له بس انا يا رب ما قلتش انا يا رب ما عملتش ان الله عفى لهذه الامه عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم فيبتليك عشان تظهر ينزل البلاء فتبان الحقائق بقى طب حلها ايه ان انا ما اخليش حاجه وحشه جوايا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان لأ ما تشوفش ان انت صاحب فضل شوف فضل ربنا عليك ما تقولش انا احسن من غيري قول الحمد لله الذي عافاني اوعى تفكر ان انت بطل وان انت من جواك نظيف ما بتحبش التدخين ما بتحبش المشي مع الغلط لا ده ربنا اللي صرف عنك ولو ربنا سبحانه وتعالى خلى بينك وبين الفواحش ما تركت شيئا ما تقولش انا ما طول عمري ما دخنتش ده ربنا صرف عنك التدخين طول عمري ما مشيتش غلط ربنا اللي صرف عنك الوحش ولو ربنا تخلى عنك كنت وقعت من اول يوم وبقيت اوحش من الناس دي كلها يمنون علي عليك ان اسلموا لا تمنوا علي اسلامكم ما تقوليش انا كده كويس اوعى تقول لي احمد ربنا انا كده احسن من الاول اوعى تقول لي احنا كنا فين وبقينا فين اوعى تقول لي انا احسن من غيري قول الحمد لله الذي عافاني قول الحمد لله الذي هداني قول الحمد لله الذي ثبتني قول الحمد لله الذي أعانني قول الحمد لله الذي رزقني قول الحمد لله الذي يسر لي قول الحمد لله ساكت ليه احمد ربنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لذلك ينبغي أن تفهم هذه القضية وتتدبرها جيدا إن مش بيك ولا بإيدك ولا منك يقول ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حدها ولم يتعد قوره ولم يقل هذا لي وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله فالله هو المان به ابتداء وإدامة وليس له من نفسه إلا العدم المحض الذي ليس شيء أخس منه فإذا تيقن ذلك علم أنه ليس فيه ولا منه ولا به ولا له خير البتة إلا أن يخلق الله فيك ذلك شفت ازاي ان ما فيكش ولا منك ولا بيك ولا ليك حاجة ابدا الا ان ربنا يكرمك لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ما تشوفش نفسك وشوف فضل ربنا عليك والسلام عليكم ورحمة الله
وقل